بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق مع خواطرنا عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقلنا كلمة الحق تعني أن كتاب الله الخاتم لكتبه المنزلة وهو القرآن نزل بالحق الثابت في كل قضايا الكون ومطلوب حركة الإنسان ونزل بالحق بحيث لم يصبه تحريف ولا تغيير إذا فالحق في مدلوله والحق في ثبوت نصه ونزل الكتاب بعد كتب أنزلها الله تتناسب مع الأزمنة التي نزلت فيها لأن الحق سبحانه خلق الخلق لمهمة هذه المهمة هي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يعمروا ذلك الكون بما أمده الله لهم من عقل يفكر وطاقات تنفذ ومادة في الكون تنفعل فإن أرادوا أصل الحياة مجردا عن أي ترف أو إسعاد فلهم في مقومات الأرض ما يعطيهم فإن أرادوا أن يرتقوا بأنفسهم فعليهم أن يعملوا العقل الذي وهبهم الله ليخدم الطاقات التي خلقها الله في المادة التي خلقها الله وحينئذ ياخذون اسرار الله من الوجود واسرار الله في الوجود كثيره تفعل لنا وان لم نعرف ذلك السر فالجاذبيه التي تمسك الافلاك تفعل لنا وان لم نكن قد كشفنا الجاذبيه الا حديثا والكهرباء الساري في الكون سالبا وموجب يعمل لنا وان كنا لم نعرفه فحين يريد الحق سبحانه ميلاد سر في الكون يبرز الى الوجود فاعلموا ان اسرار الكون المسخر للانسان له ميلاد كميلاد الانسان نفسه هذا الميلاد اما ان يصادف عمل العقل في مقدمات تنتهي اليه وحينئذ ياتي الميلاد مع مقدمات استعملها البشر فوصل الى النتيجه كحل التمرين الهندسي الذي يعطيك الاستاذ فيه معطيات هذه المعطيات تستخدمها انت كمقدمات لتستنبط ما يريد المدرس ان تستنبطه من مطلوب الاثبات فان صادف ان العقل بحث في الشيء معمليا وتجريبيا وصل الى الميلاد مع البحث وحينئذ يصادف ميلاد السر بحث الباحث فإن جاء ميلاد السر في الكون ولم يشغل الإنسان نفسه ببحث مقدمات توصل إليه والله أراد ذلك الميلاد للسر فماذا يكون الموقف أيمنع الله ميلاد السر لأننا لم نبحث لا إنه يخرجه كما نسمع دائما صدفة باحث لبحث آخر فنقول ان دي طلع صدفه واذا نظرت الى الابتكارات والاختراعات وامهات المسائل التي اكتشفت لوجدتها من الصنف الثاني يكون المفكر في بحث ثم يعطيه الله سرا من اسرار الكون لم يكن يبحث عنه فيقال انه جاء صدفه الحق سبحانه وتعالى حينما جعل لكل سر ميلاد راد سبحانه وتعالى ان خلقه الذي أعطاه حياة من حياته وأعطاه قدرة من قدرته واعطاه علما من علمه وحكمه من حكمته يريد منه ان يتفاعل مع الكون ليبرز الاشياء فاذا كان الحق يريد منا ان ننفعل هذا الانفعال لا بد ان يوفر طاقاتنا وفكرنا مما يمكن ان يبدد الفكر والطاقه فما الذي يبدد افكار الناس وطاقاتهم انه تصارع الاهواء هوى يصادم هوى فكره تصادم فكره واهواء الناس مختلفه اذا فالذي يبدد طاقات الكون انما هو اختلاف الاهواء فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يضمن لنا اتفاق الاهواء حتى نصدر في كل حركاتنا عن هوى واحد هو الخالق الاعلى الذي لا تفيده هذه الاهواء اما ما لا تختلف فيه الاهواء فتركنا فيه نبحث لاننا سنتفق فيه قهرا عنا ولذلك نقول دائما ان الافكار الماديه المعمليه التجريبيه لا يوجد فيها اختلاف بين البشر فما وجدنا زي ما قلنا كهرباء روسي وكهرباء امريكان ولا كيمياء انجليزي ولا كيمياء فرنساوي ليه لان دي وليده المعمل والمعمل لا يجامل والماده الصماء لا تحابي فالنتيجه المعمليه تطلع واحده فما دام تطلع واحده هيتفق ولا ما يتفقوش وقلنا والذي يدل على ذلك انهم حين يتفقون في معطيات الماده التجريبيه مش يتفقوا بس لا يحاول كل معسكر ان يسرق من المعسكر الاخر ما انتهى اليه ليدخله على ذاته وعلى حضارته بينما في الاهواء البشريه كل واحد يحاول ان يبعد هوى الاخر عن مقره اذا فدي نسرقها ودي نمنعها ليه لان الاهواء ما بتلتقيش ابدا ولكن الامر المعمليه التجريبيه ينتهي الحق سبحانه وتعالى وضع الحركه للحياه لتنفعل بفعل كذا ولا تفعل كذا مما تختلف فيه الاهواء ليضمن اننا متحدين وليضمن ان الطاقات ما تتعاندش بل تتساند ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض اذا فمنهج الله في كونه انما جاء لينظم حركه الانسان فيما تختلف فيه الاهواء اما الحركه فيما لا تختلف فيه الاهواء فتركها حره ايه طليقه لانهم سيتفقون قهرا عنهم لان الماده صماء لا تجامل والمعمل لا يحابي ولذلك قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله خاتما اعطى افعل ولا تفعل والامر المادي المعملي جعل التجربه في ذاته صلى الله عليه وسلم فرآهم يؤبرون النخل يعني يلقحوه فقال لماذا تلقحون قال ليصلح فقال لو لم تفعلوا لصلح فلم يؤبروا ولم يلقحوا فخاب النخل فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنها قضية كونية مادية تجريبية معملية ليقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم أي التجريبية انما مش اعلم بشؤون دنياكم في الحركه الاهوائيه وبذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيصل فيما تتدخل فيه السماء وفيما تتركه السماء للبشر ولكن اعمار الناس تختلف كعمر الانسان نفسه الكون له طفوله وله فتوه شباب وله اكتمال رجوله ونضج فيعطي من الاحكام ما يناسب ذلك المجتمع الانسان الاول لازم يبقى مادي يديله الحاجات الماديه وبعدين لما يجي عصر الفتوه كده يديله حاجات الانطلاقيه ولما يجي عهد الرجحان والرشد يقوم يديله الزمام بيه فكانت رساله الاسلام على ميعاد مع رشد الزمان فامن الله سبحانه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ان يقفوا ليحموا حركه الانسان من اهواء البشر وكانوا قديما قبل ذلك من الرسل الرسول يبلغ والسماء هي التي تؤدب ولكن حينما اكتمل رشد الإنسانية الرسول يبلغ ويوكله الله في ان يؤدب من يخرج عن منهج الله في حركه الحياه لانه اصبح مامونا على ذلك ولذلك قلنا انك اذا نظرت الى الكون قديما وجدته كونا ازليا كل جماعه في مكان لا تعلم شيئا عن الجماعه الاخرى فلها نظامها ولها حركتها ولها عيشها كل جماعه لهم نظام وكل جماعه لها داءات وافات لانهم منعزلين ولكن الاسلام جاء على اجتماع للبشر جميعا علم الله ازلا ان الاسلام سيجيء على ميعاد مع الغاء فوارق الزمن والمسافات وان الداء يصبح في الشرق فلا يبيت الا في الغرب وكذلك يحدث في الغرب فلا يبيت الا في الشرق الداءات اتحدت يبقى لازم المداوي يبقى واحد ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعا للزمان وجامعا للمكان ومانعا ان يجيء رسول اخر بعده ان العالم وصل الى الالتقاء انتهينا منه فاذا ما جاء الانسان ليعلم منهج الله في افعل ولا تفعل وجدت ان المنهج محروس بالمنهج بمعنى الكتب السابقه فيها افعل ولا تفعل والقران برضه فيه افعل ولا تفعل بس المنهج اللي فيه افعل ولا تفعل اللي قبل القرآن كان مطلوب المنهج أيضا من المنهج أن يحافظوا عليه وما دام مطلوب محافظة عليه من المنهج والمنهج عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى فعصي حفظهم للكتب فحصل فيها التحريف التحريف بمراحله الشتى التي سبق أن قلناها نسيانا نسوا حظا أدي واحدة واللي ما نسيوش عملوا فيه ايه قلنا كتموا بعضه واللي ما كتموهش حرفوه ولووا السنتهم به واقتصروا على كده ولا جابوا من عندهم وقالوا هو من عند الله اه ليه ام قال لك لان كتب المنهج السابقه عن الاسلام انما كانت موكول حفظها لاصحاب المنهج نفسه حافظوا عليه ولذلك قلنا هناك في قوله من كتاب الله انا انزلنا التوراه فيها هدى ايه ونور يحكم بها النبيون الذين ايه هذول الذين امنوا بما استحفظوا من استحفظوا يعني ايه يعني طلب المنهج منهم ان يحافظوا على الكتب وما دام المنهج طلب منهم ان يحافظوا يطيعوه ولا يعصوه ما دام منهج يطاع او يعصى فعصي فلما عصي لم يامن الله البشر بعد ذلك على ان يستحفظهم على القران وقال لا جربتم فلم تحافظوا عليه ولذلك انا لانه منهج خاتم ولا فيش تعديل له ما فيش كتاب هيجي تاني يعدل له انا اللي اتولى حفظه ولذلك هناك استحفاظ يعني طلب حفظ من المكلفين يطيعوا ولا ما يطيعوش ما اطاعوش فقال الله انا نحن شوف انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لم تعودوا مأمونين على حفظ منهج وما دام انا اللي هحفظه يبقى هو مهيمن على كل الكتب لانه ضامن ان ما فيش فيه ايه ما فيش فيه تحريف يبقى مهيمن زي ما قلنا قيم شاهد رقيب فيجي يقول لك طيب ما دام جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ما دام جاي مصدق له يبقى هيهيمن على ايه بقى ما هو جاي مصدق قال له اه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ما هو مدلول الكتاب الكتاب الذي نزل من عند الله فإن بقي نازلا من عند الله كما هو يبقى القرآن مصدق وإن لعبت فيه أهواء البشر يبقى مهيمن ومصدق فاحكم بينهم بما أنزل الله احنا قلنا احكم كل المادة الحكمة والحكم كله كله جاي من الحكمة اللي هي الحديدة التي توضع في فم الحصان اللي بنطلع منها اللجام لما يجي كده ايه نحكمه يشرط كده نحكمه زي ما قلنا نشكمه يعني ايه هو الحكمة معناها ايه لا تدع المحكوم يشرد هنا او ايه بل هو محكوم بحكمة ساعة ما يعمل اي حاجة شدين طيب احكم بينهم بما انزل الله طب وان لم يكونوا مؤمنين قال لك طب ان جم لك عشان تحكم له ان جم لك علشان تحكم له ولذلك آتنا فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله طب وهم يجوه ليه مع أنهم مش مؤمنين بيه خدوها كده بالعقل كده طب يجوا لرسول الله مع أنهم مش مؤمنين بيه علشان يحكم بينهم إيه الحكاية دي إزاي دي أم قال لك آه لأنهم ألفوا أن يبيعوا أحكام الله بشهوات الدنيا ألفوها وياخدوا لهم سلطة إيه زمنية وما دام ياخدوا لهم سلطة زمنية يقوم نفسهم تيسير الحكم يجي واحد لو جه كده وعنده حكم يقوم عايزين ايه حكم عشان يبقى فيه رجم يقولوا له لا يبقى فيه مثلا مش عارف قلب يبقى فيه مش عارف فلوس يعني يخففوه طب ويخففوها قال لك اه طب ما يروحوا للنبي ان حكم بالتخفيف اهلا وسهلا وما حكمش ما يرضوش بالحكم الله اذا ذهبوا اليه لقصد ايه لقصد التيسير ولما يقولوا كده يقولوا انت تعلم اننا اللي هم ساده اليهود احنا لنا مكان في قومنا ولنا نفوذ ولنا سيطره واحنا نريد ان تحكم لنا لانك لو حكمت لنا احنا هنؤمن بيك وبعد ذلك هم الباقي ايه يتبعونك قال لهم لا قال له احكم بينهم بما ايه بما انزل الله بما انزل الله فين في الكتاب وان كان عندهم اقفشهم وهات التوراه ولذلك بقى يجيب يقول لهم طيب الكلام ده في التوراه عندكم ولا مش في التوراه يقوم يقولوا لا ما فيش طب ورونا التوراه يقوم يجي يحط ايده على الايه على الحكم يبقى بما انزل الله ان كان في التوراه فلم مما لم يبدل وان كان مما بدل يبقى في مين يبقى في القران لانه هو الايه هو المهيمن وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم لان الاهواء عايزين يعملوا هم ايه عايزين يوسرهم عشان يبقوا لهم السلطه زي مش يقول لك يشترون بايات الله ثمنا قليلا طب ما دام بيشتري بايات الله ثمنا قليلا هيشتري ازاي يعمل مع من مين؟ ما هو اللي في مصلحتهم الحكم بقى ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أم قال لك إيه؟ افرض إن في التوراة اللي ما حرفوهاش حكم والإسلام جه ليبدل هذا الحكم تبقى تتبع إيه؟ تتبع القرآن لأنه هو المهيمن إما أن يعدل واما ان يغير ليه ام قال لك لان مناهج الاديان اشياء ثابته لا تغيير فيها وهذا ما يتصل بالعقائد واما ما يتصل بالاحكام التي تحكم افعال الانسان فالله سبحانه وتعالى يصنع حكما لقوم يلائمهم ثم يغير الحكم الى قوم اخرين يلائمهم ذلك الايه ذلك الحكم ولذلك هناك حتى سيدنا عيسى قال ايه ولاحل لكم بعض الذي يبقى كان في الدين اليهودي محرم وبعدين انا حاجه اعمل ايه احلله يبقى ده كان مناسب التحريم وهنا يناسب الايه التحليل ليه لان التحريم انما كان للتاديب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم مش كده وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا اذا فقد يكون تحريم الشيء لا للضرر الناشئ منه ولكن للتأديب لأنك أحللت نفسك ما حرم فحرمك الله مما أحلل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الشرعة هي الطريق للماء والمنهج هو الطريق في اليابسة ومقومات حياة الإنسان المادية مية والغذاء اللي بيطلع من الأرض فكذلك الحق سبحانه وتعالى عمل في معنى القيم الاثنين جعل شرعه وايه ومنهاج الاثنين لكن ما دام جعل شرعه لكل منا ومنهاج يبقى ما معنى قول الحق شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ما دام شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا يبقى ما فيش لا شرع ولا منهاج يبقى كلنا متفقين نقوم نقول له ذلك في ايه في اصول العقائد التي لا تختلف ابدا باختلاف الايه باختلاف الازمان ولذلك حينما تشاهد بدء الاسلام جاء ليؤصل العقيده اولا بلا هواده وحدانيه الله لا شريك له صفات الكمال المطلق فيه عدم تعدد الهه كل ده لا هواده فيها لكن في بقيه الاحكام الفعليه عملها مراحل وبقى يخفف شويه يخفف شويه يخفف شويه اذا فالمراحل انما جاءت في مين في الاحكام الفعليه انما العقائد ابدا هي هي ما فيش اوامر على الأول. يبقى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اللي هي في ايه؟ في العقائد وما دام شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا لما يوصي نوح بافعال تتعلق بالبشر في زمنه وهو نفسه اللي بيعمل لنا افعال تتعلق بزمننا يبقى برضه هي هي ولا مش هي هي ان المهم وحده ايه وحده المصدر المشرع ولو شاء الله لجعلكم امه واحده لجعلكم امه واحده اه تبقى الاحكام حتى الفعليه افعل ولا تفعل ديا واحده انما ده ما يناسبش ايه ما يناسبش الزمن ولا يناسبش الانعزاليه اللي كانت في الوجود ان دول عندهم كذا دول بيطففوا الكيك ودول بيعملوا بالاصنام ودول بيعملوا قملوط ودول بي... كل واحد له ايه كل واحد له ده يقوم يجيب حكم في امه ما فيش فيها الداء يبقى لازم يجيب الاحكام مناسبه لايه يبقى لازم الداء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم قال لك ازاي بقى قال لك لانه لو جعلنا امه واحده تفعل ولا تفعل لألفها الناس عادة وحين يألف الناس العمليات عادة يبقى حرموا لذة التكليف والإيمان بالتكليف يبقى لازم يعمل ينقلها يقول لك دي بلاش ودي بلاش ودي بلاش ودي اعملها ودي ما تعملهاش ليه؟ قال عشان يبلغوا لانه احنا قلنا مثلا في الصوم حتى سبحانه وتعالى مبيح لنا الاكل والشرب والعمليه الجنسيه وبتاع وفي غيرها أم قال لك ايوه لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منك ان تاتي للشيء الرتيب اللي انت بتعمله كل يوم ده ويقول لك اول رمضان تمتنع عنه الله ليه؟ أم قال لك لأنك لما تيجي مثلا في الأشياء المحرم عليك في كل زمان يمكن لا يخطر على بالك ما دمت مؤمنا واحد ما يخطرش على باله انه يشرب خمر ولا تيجي في باله واحد ما يخطرش على باله انه ياكل خنزير مش كده ولا تيجي في باله يوم يقول لك لا ده ما عندوش حرارة الانصياع للتكليف فأنا عايز حاجة كانت حلال النهاردة والصبح أقول له لا بلاش الله علشان إيه؟ يشوفني أنا بأطيع ولا ما أطيعش وإلا فالمسائل اللي تيجي رتابة كده هو ولا حد يفكر فيها ولكن ليبلوكم فيما آتاكم وما دام المسألة ابتلاء والابتلاء مش مذموم في ذاته الابتلاء مذموم في نهايته لان الابتلاء الاختبار والفتنه برضه الاختبار فتنه الاختبار عشان ايه كانت اصلها في الذهب نفتنه على النار كده علشان نشوف الزيوف فيه من الجيد من السليم يعني من الصحيح الله اذا الابتلاء والفتنه مش مذمومه في ذاتها انما ما تذم امتى اذا كانت النتيجه سلبيه ليبلوكم فيما ليختبركم وقد ننجح ولا لا ونسال الله دائما اننا ايه اذا ما هيش البلاء كله وحش الابتلاء مش وحش كله ولا الفتنه كلها ايه ولا الفتنه كلها وحشه ليبلوكم فيما اتاكم وما دام ليبلوكم فيما اتاكم يبقى يجب ان تكونوا بقى ايه حكماء ان تستبقوا الى الخير فاستبقوا الخيرات ليه علشان تنجحوا في ايه في الابتلاء ولما تنجحوا في الابتلاء يعطيكم النجاح اكثر مما خسرتم من عدم الانصياع يبقى اذا البلاء اللي ربنا عمله لنا قد يكون في مصلحتنا لانه يعطينا ايه يعطينا نجاح اي اخلت ونجاح اقعد في النجاح لان قصارى ما يزينه الشيطان للناس او ما تزينه نفوسهم للناس من شهوات ان تمر الشهوه العابره في الدنيا العابره وبعد ذلك ماذا يكون يجي العذاب المقيم يبقى لما تيجي تعملها صفقة تبقى خسرانة ولا مش خسرانة يبقى خسرانة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ما دام هنختلف والى الله مرجعنا يبقى ناس هيثابوا وناس هي ايه يبقى ده اغراء لصاحب الحسنه ان يزيد فيها وترهيب لصاحب السيئة أن يمتنع عنها فإياكم أن تفهموا أن الله حرمكم شهوات الدنيا لأنه يبغضكم ولكنه حرمكم شهوات الدنيا المفسدة في زمن محدود ليعطيكم شهوات الآخرة المصلحة في زمن غير محدود يبقى هو ده الخير ولا مش الخير يبقى الخير إلى الله مرجعكم جميعا أي الإيه الملتزم والمنحرف فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وما دام فيه اختلاف يبقى ايه واحد ناحيه خير وواحد ناحيه شر لو ان الله قال لنا هتاخد خير ويسكت عن الشر برضه كانت حاجه يعني ت- لا لازم يجيب لنا الشيء والايه والمقابل بتاعه ثم يقول الحق سبحانه وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم الله طب ما هو قايل برضه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مش كده؟ اه طب وبرضه قايل إيه ما تتبعش هو محكم بينه أما قال لك لا هو بين له العلة في إنزال الكتاب وجعله مهيمن أنا منزله علشان كده وما دام أنا منزله علشان كده باشر مهمة التنفيذ فاحكم بالفعل بينهم بما أنزل الإيه؟ يبقى الله سبحانه وتعالى قال انا انزلت اليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه فاحكم ده دي ارادته في عمل المنهج فاذا نزل المنهج ليك كده تبقى تعمل ايه بقى نفذ ذلك واحكم بينهم بما ايه وزاد على ذلك بقوله واحذرهم ما هو لا تتبع اهواءهم موجوده في الايه الاولانيه اللي زاد ايه عندنا هنا واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل اليك اه احذرهم اه ما معنى الحذر الحذر هو احتياط الحذر لمن يريد ان يوقع به ضررا في زي نفع يعني يعمل لك انه بيعمل لك ايه انه بيعمل لك خير لكن هو في باطنه ايه فاذا الاحتياط انك انت لما يجي واحد يعمل شر ما تطيعوش لكن ان زوق لك الشر وعمله انه بده يعمل خير يبقى ده عايز ايه بقى عايز حذر يبقى الحذر احتياط الحذر من مين من خصمه حتى لا يدخل عليه ضارا في صورة نافعة يقول لك انا اعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا ويقعد يزعين لك الايه الموضوع في صورة ايه يبقى الحذر بقى عايز ايه عايز عقل مركب ولذلك مثلا هم كانوا يضربوا الحذر بالغراب انه ايه حذر قوي فبيعلم ابنه بيقول له اسمع اذا شفت الفلاح ولا الراجل وط على الارض هيجيب لك طوبه يزقلك بها فساعه ما تشوفه يوط كده اه، اطلع فالغراب الصغير قال له طب افرض انه شايلها في جيبه آه. يبقى حذر بفطرته ولا لا حذر بفطرته فالحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم الامر الضار يدفع بالعقل البدائي انما الحذر عايز ايه ان الصوره النفعيه اللي تجيلك تيجي لك مضره زي ما بنشوف مثلا في كثير من المظاهر الاشياء يقول لك انا هديك مثلا ال 120 في الفوائد مثلا هو صوره ايه صوره نافع إيه؟ انما في باطن ايه لان يا اخويا هتزود ويمحق الله الربا و... وتنتهي المساله يبقى انت عملت لي نافع في ايه في صوره نافع انما هو في ايه في ضرر يبقى يطلب الحق من رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون حذرا واذا كان الله قد طلب من المعصوم ان يكون حذرا يبقى الاتباع يعملوا ايه ما يزعلوش بقى لما يقول لهم احذروا انتم ليه لان صدقكم انا بقول له احذر يبقى المساله ما فيهاش ايه يبقى احذرهم ان ايه ان يفتنوك واحذرهم ان يفتنوك لان الصوره اللي دخلوا بها ايه قالوا له ده احنا لنا السياده في قمنا واذا حكمت لصالحنا هنتبعك واذا اتبعناك هيتبعونا ايه يبقى ده صوره نافع ولا لا صوره نافع ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك اذا كان بيحذرهم على الفتنه على البعض يعني يبقى الكل طبعا من باب ايه من باب اولى من بعض ما انزل الله اليك فان تولوا ما تأدبوش بمواقفك ديا وعلم ان الحق هو الذي يحرسك في ان لا تنصاع لشبهه باطل ان ما تقولوش اعلم بقى ان ربنا عايز ايه عايزهم يوغلوا في الكفر ويوغلوا في الابتعاد عن منهجك ليه عشان يصيبهم ببعض ايه ببعض ذنوبهم فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم مش يصيبهم كده اصابه كده آه، يعني آه، ظلما لا بايه ببعض ايه ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون وان كثيرا من الناس اللي هو يعني بيتكلم بصددهم هم اليهود مش كده وان كثيرا من الناس لفاسقون يعني خارجون عن طاعه كتبه لأن طاعة كتبهم لو أنهم اتبعوها لقال لهم أمنوا بالرسول النبي الأمي اللي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإيه والإنجيل وتعرفونه كمعرفتكم لأبنائكم يعرفونه كما يعرفون إيه أبنائهم فما دام عملوا الحكاية دي فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بإيه ببعض ذنوبهم وان كثيرا اهدي برضه ساعه ما تسال يخاطب اليهود ولا يجيبش الكليه او السور الكلي ويجيب البعض وان كان كثيرا فاعلم ان ذلك اسلوب صيانه الاحتمال ليه ام قال لك لان في بعضهم ما هو الكثير يقابله ايه قليل يبقى فيه كثير منهم فاسقين والقليل مش فاسقين لانهم بيديروا فكره الايمان بك وقد حصل بالفعل ولا لا وقد حصل بالفعل فلو انه جاب السور كلي يقول لك كلهم فاسقين ماذا يكون موقف الذين يفكرون في ان يؤمنوا بمحمد يقول لك ده مش منور ده ايه طب ده احنا عمالين يعني وبندرس وهنروح نعمل انما اللي بنقول كثيرا يقولوا يا سلام ده منور وربنا مطلعه على ان فيه ناس بتعمل ايه بتفكر على انها تهتدي الى منهج الايه الى منهج الحق وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لماذا يريدون أن يلووا أحكام الله ليحققوا لنفسهم سلطة زمنية وشيئا تافها من الأسمان التي يتقاضونها ليه؟ بيعملوا كده ليه؟ أم قال لك أفحكم الجاهلية يبغون؟ حكم الجاهلية ما معنى الجاهلية؟ الجاهلية دي نسبة إلى إيه؟ جاهل لو للجهل يقول جهلية إنما بيقول جاهل ايليا عام طب وجهل يعني ايه الجاهل احنا قلنا في تقسيم النسب قديما ان في الالفاظ التي نتكلم بها كل لفظ له معنى بس ساعة ما تسمع اللفظ يجي المعنى في ذهنك انما المعنى اللي يجي في ذهنك يجي معنى افرادي يعني افرض انك سمعت كلمة جبل ما الذي يأتي في ذهنك صورة الجبل انما ماله الجبل ما حكمتش عليه بحكم يبقى اذا في معنى لللفظ تعرف مدلوله ايه تقول مثلا ايه القاهره يجي المدلول بتاعها اللي هي في مال القاهره لما تيجي تقول مكتظه بالسكان مثلا كثافتها مش عارف ايه مرافقها متعبه تجيب حكم بقى يبقى فيه فرق بين اللفظ حين يؤدي معنى مفردا ملوش حكم ولذلك ساعة ما تلاقيش ما فيش حكم تلاقي العربي ما يقبلوش ولذلك الرجل اللي كان بيدن بيقول أشهد أن محمدا خدوا بالكم أهو أشهد أن محمدا رسول الله ما هي محمدا رسول الله تبقى رسول الله صفة لمين؟ صفة لمحمد طب فين الخبر بيعمل إيه؟ أم قال له يصنع ماذا؟ يبقى الكلام ما جاش الكلام ما إيه؟ إنما لم يقول أشهد أن محمدا حكم عليه بأنه رسول الله انما ساعه ما جاب النصب الفتحه عرفنا ان محمد رسول الله صفه لمين؟ صفه لمحمد يبقى الخبر لسه ما جاش ولا لا؟ ام قال له يصنع ماذا؟ فعلم انه ايه؟ انه لحن يبقى اذا كل لفظ له معنى هذا المعنى يديك معنى مفرد انما ما تعرفش النسبه له ايه ماله اما تيجي تقول للواحد ايه محمد وهو عارف محمد تقول له ماله ما هو انت بس استحضرت الصوره بتاعت محمد بس انما ماله يقول لك زرن امبارح كملت الفايده تبقى لما كملت الفايده يبقى اسمها نسبه اسمها ايه يبقى كل لفظ من الالفاظ المفرده له معنى حين يطلق اللفظ الذهن ينشغل بيتصور عاد فاذا جاء الحكم يبقى فيه نسبه فيه ايه نسبه النسبه دي واقعه وانت معتقدها ايوه ايوه انا معتقد انها كده واعتقادي صح في انها واقعه طب تقدر تدلل عليه قال لك ايه وادلل عليه لما تيجي تقول الارض بتتصور انت الارض دي ولا لا مالها الارض كرويه بقت فيها نسبه ولا مش فيها نسبه خلاص انت معتقد كده يقول لك ايه وانا معتقد كده والواقع انها كده والواقع انها كده طب هات لي الدليل ان جبت الدليل بقى علم بقى ان جبت الدليل يبقى ايه علم يبقى ما هو العلم بقى ها؟ نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل أدي العلم ده اسمه إيه؟ علم طب وان كانت واقعه ومعتقده بس انا ما اقدرش ادلل عليه لان صغير الولد اللي ابوه علمه الله احد لم يلد ولم يولد واللي قال له الاستاذ هذا نقول له ده مقلد بقى بيقلد اللي يثق فيه ما يقدرش يدلل انما يو ايه يبقى المرحله الثانيه اللي بعد العلم ايه التقليد طب واذا كنت معتقد انها حصلت والواقع مش كده هو ده الجهل بقى يبقى الجهل مش انك ما تعرفش ده كانت تبقى سهله قوي انما الجهل انك انت تعرف قضيه مناقضه للواقع الام هو اللي ما يعرفش انما الجاهل يعرف قضيه بس مخالفه للواقع ومشبثه في ايه في مخه هي مخالفه ادي الجهل عال قوي يبقى افحكم الجاهليه يبغون الاشياء اللي هم معتقدين انها صح وهي ايه غلط لو ما كانوش معتقدين حاجه كانت بقت سهله كنا نعلمهم الحاجه ولذلك الام يكتفي بان تقول له القضيه انما الجاهل تعمل ايه لك معه عملان انك تشيل منه القضيه كده وتحط له الايه